When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Bluenile.com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to Bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at Bluenile.com for $50 off your purchase. Bluenile.com code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two year contracts, they said, What the f are you talking about, you insane Hollywood ass? f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
$45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
قصة كده فيها هيام دايما كان بيبقى في سبب ان انا اكمل انفعال غضب زعيق انا بحبك قوي كل حاجه حلوه أنا ما بتغير
الروح عند بعضها قصص عن تلك الطاقة التي تحرك الكون تستمعون لبرنامج بحب من إنتاج شبكة كورنين كولتشرز
حلقتنا اليوم مع شخصية لفتت انتباهنا بالمحتوى اللي بتقدمه واللي بيكسر القيود اللي حط لنا إياها مجتمعاتنا على الكلام عن الوعي الجنسي نور إمام أنا اسمي نور إمام أنا مؤسسة منصة Mother Being أنا مهنتي دولة أو مساعدة ولادة ومدربة ثقافة جنسية وإنجابية آه، يعني ايه دولة للناس اللي ما تعرفش يعني دورهم ايه بالظبط
الدولة آه، هو شخص واخد تدريب أنا التدريب أخدته كان مدته خمس شهور من كندا آه، بنكون فاهمين كل حاجة متعلقة بالحمل والولادة وأول فترة بعد الولادة بحيث إن احنا نكون آه، الشخص اللي بيدعم الأم آم، أو الزوج والزوجة أثناء الحمل ويوم الولادة بنبقى حاضرين معاهم وطبعا دعم بقى من ناحية المعلومات الطبية فإحنا بنبقى الجزء اللي موجود ما بين الطبيب آه، وحد من العيلة يعني حاجة في النص كده إن إحنا بنبقى علاقتنا مع الشخص أو الست اللي بتولد آه، علاقة حميمة فعلا
قبل ما نرجع للمقابلة اللي عملتها الزميلة الرائعة نادين شاكر مع نور حبيت أقولكم شوية عن ليش إحنا بنحب المنصة هاي وليه اخترنا أن نعمل مقابلة مع نور نور إمام هي صاحبة ومؤسسة منصة Mother Being اللي هدفها مش بس نشر الوعي بالصحة الإنجابية والجنسية للنساء بس برضو تمكينهم تمكينهم بمعنى إنهم آه، يتقبلوا ويكونوا مرتاحين أكتر في جسمهم وبحياتهم الجنسية نور مش بس بتقدم محتوى تقريبا مش موجود بالعالم العربي والشرق الأوسط لا نور كمان بتعيد تعليم الأجيال الجديدة والأجيال الصاعدة عن مفاهيم معينة إحنا شخصيا تربينا عليها في مجتمعاتنا عن أجسامنا عن حياتنا الجنسية أو صحتنا الإيجابية مثلا
الفجوة الجنسية في ناس كتير قوي بعد البوست بتاع امبارح بعتوا لنا سالونا طيب انتوا آه، قلتوا المشكله ايه بقى حلها ايه اول حاجه ودي اهم حاجه لازم تبقى عارف ان الست ما تبقاش مستعده زي الراجل انه يحصل دخول الست تقريبا بتبقى محتاجه ممكن من 10 ل 15 ممكن ستات تانية تبقى محتاجه تلت ساعه ان هي توصل لمرحله من الاثاره انها تبقى جاهزه انه يحصل دخول حط في اعتبارك انه حتى لو حصل دخول مش شرط ان الدخول ده يوصلها للنشوة الجنسية معظم الستات هتحتاج تحفيز للبذر إذا كان بالإيد بالفم أو بأي أداة تانية إن هي توصل للنشوة تاني نقطة ودي مهمة جدا انسى الأفلام الإباحية
هاي المفاهيم كانت ثابتة وما تغيرتش كتير بس قدرت تأثر كتير علينا يعني على الطريقة اللي منشوف جسمنا فيها منشوف حالنا فيها الطريقة اللي أم، نتطلع ومنحكم فيها على أجسادنا وأجساد غيرنا نفس المفاهيم هاي خلتنا نضل محدودين في طريقة تصرفاتنا وتعاملنا حتى بالمواقف الحميمية والشخصية أكيد كلنا مرينا فيها على مدار حياتنا عشان هيك المحتوى اللي بتقدمه نور ممكن يخض بعض الناس لأنه جديد وجريء بيقدم آه، بدائل وبيستكشف اختيارات تانية وتالتة ورابعة نرجع لنادين ونور
اوكي آم خلاص يلا نبتدي الاسم دايما كان بيلفت انتباهي طيب هو mother being ناس كتير بتسألني على اسم mother being ده آه، سبب ان هو اسمه this is mother being هو بس عشان في حد كان واخد ال username بتاع mother being مش اكتر يعني قعدت كتير جدا بفكر في الاسم آم، مش فاكرة اللحظة جت امتى بس هي كانت في مرة كده بالليل متأخر قاعدة مع نفسي اللي هو كنت بلعب فكرة human being و- والأمومة لأنه بدأ الأول ك بدأت كم- كمنصة أو تسويق ليا أنا كدولة الأول فكان طبعا متمركز على ال- الأمومة أكتر والحمل والولادة الصحة الإنجابية عامة أم، فجت لما قلت mother طب ينفع أقول mother being بما إن الأم دي أصلا يعني حاجة يعني هي هي كائن لوحده أصلا يعني غير أي حاجة تانية أم، و- والاسم لزق في الأول طبعا المنصة بدأت إن أنا لما خلصت تدريبي آه، في ال training بتاعي إن أبقى doula ما كنتش لاقية أي حد في مصر عنده أي وجود على ال على السوشيال ميديا خالص فقلت طيب أنا عايزة إن أنا يبقى عندي منصة إنه الناس آه، تشوف أو تبقى بتدور بتجوجل وتلاقي doula في مصر اسمها كذا ويحجزوا معايا ميعاد مع الوقت لقيت إن أنا الناس اللي بتتابع الصفحة مش الأمهات ومش الناس اللي داخله على ولادة لقيتها الشباب البنات اللي لسه آه، في المدرسة في آخر كام سنة آه، في الثانوية عامة أو البنات اللي لسه في الجامعة دول اللي بي كانوا بيتابعوا الصفحة ف وكتير منهم كانوا بيسألوني عن بقى الدورة الشهرية وبيسألوني عن الخصوبة وبيسألوني عن المشاكل اللي تخص ال- فترة السن دي يعني فقلت طب والله طب أنا يبقى هعمل كورس أونلاين يبقى بيوجه بقى ال- الكلام ده لأي حد عايز يفهم الحتة دي لو هي مش لسه مش في سن الحمل وال- والولادة والكلام ده كله ولقيت بقى الدنيا انطلقت معايا انطلاق غريب انه الناس كانت بتحجز الكورس ده كان كل شهر بيبقى sold out اكتر من اي حاجة تانية اكتر من شغلي ك doula حتى اكتر من هو ده فلقيت ان هو هو في حاجة او في احتياج عند الناس ان هم يفهموا كل حاجه ما اقدرش ان انا ابقى بتكلم عن الحمل والولاده ومعظم اصلا الستات الحوامل ما يعرفوش هم حملوا ازاي مش فاهمين يعني ايه اباضه مش فاهمين يعني ايه خصوبه مش فاهمين يعني ايه هم حملوا وخلاص وهيكملوا الحمل وخلاص وهيولدوا ومش هيبقوا فاهمين الولاده دي يعني ايه فلقيت ان هو الموضوع لازم يبقى متكامل ما ينفعش نمسك حاجه ونقعد نقول تمكين بقى المراه والاستقلال الجسدي في الولاده والكلام ده كله وهي ما عندهاش اي علم باي حاجه تانية تخص صحتها الجنسيه والانجابيه لانه الناس محتاجه ده رجاله وستات يعني احنا عندنا رجاله كتير قوي على المنصه عايزين المعلومات دي برضو
أحب أقول لكم إن أول بوست نزلته نور كان في آخر ديسمبر 2019 وما جالهوش غير 272 لايك دلوقتي الفيديوهات اللي بتنزلها نور ممكن تصل للألوفات من المشاهدات بس ده كان بعد سنة من العمل لوحديها على المنصة وتزويدها باستمرار بمحتوى متنوع بيتسع نطاق مواضيعه وكمان درجة جدله
الشيء البكارة ملوش علاقة بالعذرية يعني ممكن واحدة تبقى عذراء وما عندهاش غشاء أصلا
فضلت أتابع صفحة نور خلال السنة اللي فاتت وكان باين إنها من نوع الناس اللي شغوف جدا بتدي وتزرع حتة من نفسها في شغلها وعايزة تعمل تغيير فعلي وده أدى بإنها اختيرت من ضمن قائمة حطها منصات كايروسين وفاصلة لأكتر ناس مؤثرة في سنة 2020 mother being بدأت كان إحساسك إيه وإنتي شايفة صفحتك بتكبر بسرعة؟
الصراحة كان إحساس مخيف جدا جدا إن هي حصل طفرة مخيفة من وقت ال- القضايا اللي حصلت في ماء في شهر أربعة ولا شهر خمسة عشرين عشرين خلال صيف 2020 ظهر قضيتين تحرش جنسي كبار شغلوا الرأي العام في مصر وبسببهم قررت بنات كتير كسر الحاجز وفضح متحرشينهم أو مجرد مشاركة تجاربهم الشخصية على السوشيال ميديا لقيت نفسي حصل jump من مثلا 5000 متابع ل 20000 overnight فعلا في يوم وليله انا مش بهزر آه، وف- وفي فيديو فيديو كان فيديو عبيط جدا طالعه بتكلم عن حوار انا عملته مع جوزي ليه انا متضايقه قوي من القضيه دي آم، اللي كانوا الناس بيتكلموا عليها والفيديو ده وصل تقريبا ال views على انستغرام تقريبا almost عايزه اقول تقريبا مليون 800 الف مشاهده وده كان بالنسبه لي اللي هو ليه يعني ايه والناس بتبعت لي صحابي يقولوا لي you're going viral وانا ما كنتش فاهمه يعني ايه viral اصلا يعني انا انا مش فاهمه انتوا بتقولوا ايه ولقيت بقى فيضان على ال page فجاه بدل ما انا كنت بتعامل مع 5000 شخص فجاه لقيت ان انا اتفتح عليا بحر من الناس كان موضوع مخيف جدا كنت آه، آه، يعني جالي انكزايتي رهيبه فتره طويله ان انا كنت لوحدي وقتها كمان مش عارفه اسيطر على حجم ال... الناس وحجم الصفحه ومتطلبات الصفحه وبقيت فجاه حاسه ان انا الناس مستنياني انزل محتوى
نور دايما بتأكد على المنصة إنها مش دكتورة لكنها بتحاول إن معلوماتها تبقى دايما موثقة علميا بس يمكن أكتر حاجة شدتني لمنصة نور هو أسلوبها الشخصي جدا بتتكلم كأنها صديقة تصارحك وتفتح قلبها ليك ومن غير تكليف جايه لكم من المطبخ و إيه... بعمل اكل وفي نفس الوقت بكلمكم
تشاركنا في أعمق وأخص المواضيع ليها وتفاصيل حياتها مثلا مش بتفلتر مشاعرها ما بتتكسفش إنها تشارك لو يوم فرحانة محبطة من تعليق معين جالها أو حتى لو مضغوطة في حياتها انا مش هتكلم على اللي حصل عشان الاخ انا عمل comment كده بس انا مش لاقيه خصوصية.
ال comment ف كان بيقول يعني انا بغشاء او من غير هعرف عشان خاطر المهبل هيبقى ضيق ولا واسع حضرتك برضو دي معلومه مش صح حتى المحتوى اللي مش شخصي اللي بتقدمه بيتحاول إن هو بيبان شخصي في الآخر بسبب مدى اهتمامها بيه وشغفها في تصليح ممارسات أو أفكار أو صور نمطية معينة أو مغلوطة في مجتمعاتنا
وكان موضوع مخيف لانك طبعا مع مع حجم بقى الناس اللي, اللي بتخش وبتتابع ناس مش فاهمه انت بتعملي ايه آه ناس بتهاجمك ناس بتدعي عليكي آه ناس آه بتشككك في نفسك آه بتقولك انك آه كده بتودي البنات في داهيه انت بتودي الشعب كله في داهيه ايه اللي انت بتقوليه ده و... وانه طبعا في بقى الحته ال... وهي ده اكبر صراع ما بيني وما بين نفسي وما بيني وما بين الناس انه الناس مش قادره تفرق ما بين العلم والمعلومه والدين دي حاجه صعبه جدا بالنسبه لمعظم الناس ان هم يسمعوا المعلومه العلميه دي من غير ما يحاولوا غصب عنهم يدخلوا الدين في الموضوع وي- ويقوموا مهاجمين فانا دي كانت دي اصعب وما زالت اصعب حاجه انا انا بواجهها أم، في الشغل ده انه الواحد يبدا يبقى كل شويه بيقول يا جماعه انا لو اتكلمت عن حاجه انا بتكلم من الناحيه العلميه بس كون ان انا بتكلم معاكم في حاجه علميه مش معناها ان انا بلغي الدين معناها ان انا بقدم لكم معلومه ممكن تفيدكم وممكن ما تفيدكوش ولو هي مش آم، مش مفيش توافق ما بين المعلومه دي واعتقاداتك او اعتقاداتك آه، الدينيه هي مش تقيله عليك ان انت تسمعيها او مش تقيله عليك انك تسمعها وترميها فهي دي الحته هنرجع لقصة نور بعد الفاصل آه، حابة أعرف مين أهم الأشخاص في حياتك أهم الأشخاص في حياتي آه، طبعا صفية آه، صفية دي بنتي عندها سنتين هي هي ال- هي الصراحة الإلهام بتاع mother being هي سبب إنه mother being اتعملت أصلا آم، وده كان بسبب إن أنا آه، مريت بتجربة صعبة جدا وقت ال- الولادة ومباشرة بعد الولادة أخدوها مني الحضانة عشان كان عندها الصفرة بس التعامل معايا كان ببرود شديد جدا والانفصال اللي حصل الإجباري اللي حصل ما بيني وما بينها ده أثر عليا في أول سنة أنا آه، وقت ما وقت ما أخدوها مني كان كان فات يومين أو يوم ونص على ال... على الولادة وكنا مستنيين اليوم كله ان احنا نروح وكنت متحمسة جدا ان احنا هنروح البيت وكنا متفقين مع مع اهالينا انه محدش يعني مش هنروح نقعد عند حد احنا هنروح البيت ونقفل على نفسنا ونقعد ك... كعيلة احنا التلاتة ولقيناهم فجأة جايين بيقولوا لي لا انتي آم، انتي مش انتي ممكن تروحي بس هي مش هتروح ليه آه، هي عندها الصفرة وعايزين نحطها في الحضانة شوية طب شوية دي قد ايه لا على الأقل يومين طب ينفع اقعد معاها في المستشفى يقولوا لي لا يعني يعني ايه تقعدي معاها تيجي بقى تزوريها فيلا بقى الحقي رضعيها عشان هن- هنيجي ناخدها كمان عشر دقايق منك ما كانش فيه discussion ما كانش فيه اه او لا ما كانش فيه انت عندك اختيار ما كانش فيه آم، اي أي حاجه اي حاجه فعلا احساس بالفقدان مش بس آه، جسدي هو فقدان عاطفي ف- كان في حسيت بخرم في في بطني وخرم في صدري وفاكره يوميها عيطت عياط وحسيت بوجع انا لحد دلوقتي بقول يعني بقول لامي فوق الوصف يعني هو وجع ولا لو مين مات لي هعيط العياط ده يعني نابع من الغريزة إحساس ال very raw انفصال ما بين أم و- ومولود اللي المفروض ده أصلا ضد الطبيعة خالص إن هما بيبقوا محتاجين يبقوا موصولين ببعض وبيقولوا لي لأ أنتي مواعيد الزيارة تسعة الصبح وستة بالليل وليكي خمس دقايق بس وممنوع تلمسيها وممنوع ترضعيها وممنوع تعملي أي حاجة ليه ممنوع ألمس بنتي؟ ليه ممنوع أرضعها؟ أنا دكتوري كان قايل لي لا انت المفروض ترضعي والرضاعه دي كويسه جدا للصفرة و... أم، دي حاجه كسرتني الصراحه جدا واتشخصت ب- على مثلا سبع شهور بعد ولادتها اتشخصت باكتئاب ما بعد الولاده وكان very severe وصلت ال... يعني ال- لافكار بقى انتحاريه وحاسه ان انا يعني خلاص بقى انا جوزي وبنتي احسن بكتير هيبقوا لو انا مش موجوده لو انا بره الصوره هم اكيد هيلاقوا حد احسن مني و- وبنتي تستاهل ام سعيده وما تستاهلش ام تعيسه وعصبيه كده بدات اشتغل بدات احس ان انا بحقق حاجه جوايا آم، او في احساس باللي هو يعني ان انا ان انا ناجحه برضو بره اطار الامومه يعني ان انا ان انا مش ام وبس لا قصة صعبة أوي الصراحة مش مش متخيل انتي مريتي بيه بس آه، الحاجة الكويسة ان انتي قلتي انه ده حفزتك ان انتي تبتدي الصفحة وان انتي تشوفي مستقبل بنتك بطريقة مختلفة وكنت عايزة ارجع لنقطة ال- التغيير ازاي بتحلمي بمستقبل البنات في مجتمعاتنا في مثلا عشر عشرين سنة
سؤال حلو جدا لان انا ان انا تقريبا الناس كلها بت بتسالني دايما طب انت بما انك انت الشخص بقى اللي عنده العلم و... وتقولي ثقافه جنسيه وثقافه انجابيه والكلام ده كله هتعملي ايه مع بنتك آه هي تجربه حلوه جدا الصراحه ان انا ودي حاجه هتكلم فيها قريب على الصفحه لانه ناس كتير جدا عايزه تعرف ازاي الواحد يربي بنت او ولد آه، بفكر اللي هو اسمه sex positive او ان الواحد يبقى بيتكلم عن الجنس وال آم، و- وصحته الجنسيه بشكل ايجابي آه، وانه ال sex positivity دي حاجه محتاجه تحصل من من وهم صغيرين جدا ف فانا مثلا من الحاجات اللي اللي بعملها مع بنتي انه انا طبعا وهي صغيره وما زالت لغايه دلوقتي هي ماشيه ورايا في البيت اي حته انا رايحاها هي ورايا آه، فبخش الحمام هي معايا بستحمى هي معايا بلبس هي معايا ما احنا مرتبطين ببعض جدا فمفيش فكرة انها تروح تقعد في حتة تانية وانا ابقى في اوضة تانية فبتشوفني بتشوفني وانا بستحمى بتشوفني وانا في الحمام بتشوفني وانا عندي البيريد بتشوفني بتشوفني اللي انا بقى بعمله انه لما لاحظت ان هي بتتفرج عليا وبدأت هي تلاحظ جسمها وتلاحظ ان هي مثلا ما عندهاش صدر أم، وبتبص على صدري قوي و- وبدات تضحك كده شويه وبتاع بفهمها على قد اللي هي تعرف تفهمه في السن ده انه بقول لها انت مثلا أم، ده اسمه آه، فرج مثلا وده اسمه فرج بس مامي الفرج بتاعها شكله مختلف او بقول لها الفولفا بتاعتي شكلها مختلفه عشان انا ست كبيره وانت لسه صغيره وموقف مثلا ده انا عارفه ان هو هيبقى مثير للجدل جدا لو اتكلمت فيه انه انا عشان هي بتيجي معايا دايما الحمام فلما ببقى عندي البيريد بتشوف هعمل ايه يعني حاولت مرتين ثلاثه كده ان انا احبسها بره واقفل على نفسي الباب وبتقعد تعيط تعيط تعيط لغايه ما في الاخر بتعرف بقت بتعرف تفتح الباب وتخش فاول مره انا بستخدم كاس الحيط ده ساعات فبتشوفني وانا بطلعه من ال- من المهبل وبيبقى فيه دم وبكبه فاول مره طبعا برقت كده و... وتقولي مامي واوا كانت فاكره ان انا متعوره فرديت عليها بابتسامه كده اللي هو لا دي مش واوا بصي ده اسمه بيريد البيريد دي بتيجي عند الستات الكبيره عادي عشان نعرف نجيب بيبيز ومعرفش ايه ده مش واوا مامي ما, ما عندهاش واوا ما حسستهاش اللي هو ما تتكلميش او اطلعي بسرعه بره او ما عملتش اي قلق حوالين الموضوع ده فبقت دلوقتي لما بتشوف اللي هو اه mommy period ده آه mommy period اه خلاص بس بقى الموضوع طبيعي فهي فكرة ال normalizing أو إن الواحد ي- يتكلم في الحاجات المهمة أوي إن الواحد يتكلم فيها كده كده بشكل عادي بشكل ما فيهوش عيب غلط إيه اللي أنت بتعمليه ده
فاكره موقف وانتي صغيره لما تكوني مثلا بتهرشي في منطقه الفرج ومامتك تخش عليكي تشخط فيكي تقول لك ايه اللي انتي بتعمليه ده عيب ما تبقيش فاهمه هو انا عملت ايه انا دول عملت فيديو من قريب عن ازاي ثقافتنا اللي بنتعامل بيها مع جسمنا وجنسانيتنا بتدمر حياتنا الزوجية فيما بعد فجاه بنقول لها اتقفل عليكي باب مع راجل اقلعي مالت المفروض تكوني كده الفيديو لفت انتباهي عشان كان في حاجة فيه بتلمس الأفكار والقيود المدفونة اللي بتمس المرأة عن شكلها وجمالها وحبها لنفسها وجسمها وعشان كده حبيت أسألها ازاي ممكن نفك القيود دي أم، طيب مشكلة آه، م- مجتمعاتنا الشرقية عامة إن هي آه، مبنية على وأنا هقول كده فعلا الصراحة التحكم في المرأة ومع التحكم ده آه، بنشوفه في أشكال كتيرة مختلفة يعني بنشوف فكرة ال- النظام الأبوي آه، في ال- في ال- في المجتمعات الشرقية عندنا يعني حاجة حاجة رهيبة الصراحة آه، من أول الختان ختان الإناث من أكتر الوسائل إنه إنه الناس آه، تتحكم في الست لانه هو هدفه انه ن- يعني نسيطر على شهوتها الجنسيه انها ما تبقاش ما تبقاش يعني هما يعني على رايهم ان ما تبقاش بقى ماشيه ورا آه، ورا رغباتها الجنسيه هعمل كده في واحده بنت عندها ست سنين ايه اللي هيحصل لها لما هتتجوز ما بينفعش يحصل ادخال آه، ولو حصل ادخال بيبقى مؤلم جدا جدا جدا بالنسبه للست آم، بيبقى عندها انفصال تام ما بين جسمها و... وكونها بني ادم عنده رغبات جنسيه خلاص هي احنا شلنا ده محينا ده من عندها لما عرضناها لصدمه جنسيه وجسديه بالشكل الوحشي ده مثلا آم، وقت ما آم، اتعرضت للختان نفس الحاجه بقى بنشوف بقى اشكال مختلفه غير بقى الختان احنا عندنا الهوس بتاع ان الست لازم يبقى لونها بشرتها بيضه وفاتحه في كل حته في جسمها وانه لو هي بشرتها مش بيضه تحت او ج- او المنطقه الحساسه تحت عندها مش فاتحه يبقى هي كده وحشه بنشوف memes كتيرة قوي على ال social media رجالة بيتريقوا على لون ال- المنطقة الحساسة بتاعت الست الستات بتشوف الحاجات دي فبتبقى قلقانة وخايفة البنات اللي مش متجوزة فبيروحوا يعملوا بقى العمليات التفتيح والتشقير والكلام ده كله اللي أصلا مضر جدا للمنطقة الحساسة عندنا الهوس بتاع ان لازم الشفرات تبقى قد بعض عشان احنا ما عندناش مرجع لايه الطبيعي ومش طبيعي احنا مرجعنا ك- كثقافة هو الافلام الاباحية هتعيش حياتها مكسوفة وحاسة إن هي مش حلوة حاسة إن هي شكلها مش طبيعي حاسة إن هي مشوهة حاسة كل الحاجات دي فبالتالي لازم حد يجي بقى من بره يقول على فكرة إيه ده إيه إيه اللي هما بيقولوه ده أنت طبيعية جدا على فكرة وأنا بتكلم عن نفسي بكل يعني منفتحة جدا في الكلام عن نفسي بقول لهم على فكرة عادي أنا عندي شفرات عندي شفرة أطول من التانية عادي يا جماعة ولونها غامق وتمام بيضحكوا بيحسوا ايه ده ده في حد بيحسسنا ان الموضوع طبيعي ايه ده انا مش لوحدي ايه ده انا مش غريبه وهو ده انا اظن هو النظام في المجتمعات الشرقيه والهوس او عقده الخواجه اللي عندنا هي دي اللي مأثرة على عقلية الرجالة وبالتالي مأثرة على آه، بيتعاملوا أو بيفرضوا إيه على الستات
ده احنا لازم نغير الراجل كمان بالظبط مش بالظبط الست صح بس. طيب آخر سؤال أنا عارفة إن أنتي مستعجلة بس آه، كنت حابة أسألك لو هتدي أي بنت نصيحة النهاردة تديها إيه؟ أو تقولي لها إيه؟
مم. هقول لها أم، ابدأي عرضي نفسك للمحتوى الإيجابي اللي انت محتاجة تشوفيه من وانت صغيرة لأن هو ده لما هنورماليز الحاجات ال- فعلا إيجابية اللي احنا محتاجين نكون بنشوفها بشكل مستمر كل يوم كل يوم هو ده اللي هيخليكي ما بينك وما بين نفسك تبدأي تحسي اللي هو انا طبيعيه وعلى فكره انا ست عندي 29 سنه انا ما اقدرش اقول ان انا كنت متو... عندي تواصل ما بيني وما بين جسمي او تواصل مع انوثتي غير السنه اللي فاتت لما بدات فعلا اعيش الحاجات اللي انا بعلمها للناس لما بدات فعلا امسك مرايه وابص على نفسي واقول انا شكلي عادي جدا انا كانت مشكلتي فين انا ليه كنت مكسوفه من نفسي انا ليه كنت متضايقه من معرفش ايه فلازم ان انت تواجهي نفسك تتعرفي على جسمك من غير اي حواجز من غير اي كسوف من غير اي خجل من غير ما تبقي حاسه ان انت دايما عامله مصيبه كتير قوي قصدي يعني احنا بنرمي عبء كبير قوي على الزوج ان احنا نبقى متوقعين ان هو اللي هيبقى عارف شكلي وهو اللي هيبقى عارف يمتعني ازاي وهو اللي هيبقى عارف كل الحاجات دي هو ما عندوش ثقافه برضه بس انت انت مش عايزه تبذلي المجهود ده مع نفسك الاول ف ما تخافيش من انك تستكشفي نفسك ما تتخافيش من انك تتعرفي على نفسك لانه ده جسمك وجسمك انت بس ده ملكك انت بس ومتعتك دي بتاعتك انت بس مش بتاعت حد تاني
كام حاجة عايزة أقولها لك على فرجك عشان أنا بحبك وعايزاكي تحبي نفسك برضه لون الفرج ملوش أي علاقة بعذريتك تماما احنا في الأول في الآخر من شمال أفريقيا أو عرب فطبيعي إن احنا يبقى لوننا غامق احنا مش من القطب الشمالي اوعي حد يحسسك انه لون فرجك ده ليه علاقه بنظافتك الشخصيه انت نظيفه اللون ملوش علاقه بالنظافه عادي جدا ان انت يبقى عندك شفره اطول من التانية انت مش غريبه انت طبيعيه جدا اشتغلي على نفسك انك تحبي نفسك زي ما انت عشان انت بجد جميله زي ما انت
شكرا لنور الإمام اللي أعطتنا من وقتها عشان نعمل معها هاي المقابلة وشكرا لمنتجة هاي الحلقة نادين شاكر طبعا الدعم التحريري لمديرة التحرير هبة عفيفي وأنا شهد بن عودة مقدمة ومحررة البرنامج منلاقيكم بحلقة جديدة من بحب bye bye